الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعله لي ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي أتيتكم الليلة وفي القلب أسن وألم وحزن هذا الذي يجري من قتل قد استحر في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة إلى متى وحتى متى وسيفضي إلى أي شيء إخوتي بعيدا عن الجدل السياسي من الذي يشعل النار من الذي يريد أن تظل هذه النار مشتعلة دائما كلما خبت جدد أوارها هؤلاء الشباب الذين قتلوا من المسلمين خمسة وسبعين قتيلا إنهم ليسوا أيها الإخوة بالعدد الهين وليس الأمر بالهين إنني رأيت اليوم في بعض الجرائد صورا للأمهات المفجوعات وللآباء المكلومين وتألمت وحزنت من الذي من السبب في هذه المشكلة هذا هو السؤال من السبب في هذه المشكلة قد تكلمت في خطبة اليوم من الذي يشعل النار من من الذي يشعل نار القتل من الذي يشعل نار الخلاف والمنافسة الشديدة من الذي يشعل نار التعصب ل... لتفرق الأمة وتمزق وحدتها من ثم قلت إنه لا ينبغي علينا أن نظل نتساءل عن من ونبحث عن من ونترك النار مشتعلة قلت كده لو النهاردة واحد نايم في خيمة ضخمة جدا فيها آلاف وفوجئ هو صحي لقى الخيمة مولعة يجري يطفي النار ولا يعمل ايه ولا يدور على مين اللي ولعها قلت اهم حاجة ان يصحي الناس النايمة دي لينجوا بانفسهم وليساعدوه في اطفاء النار فلذلك نريد من الامة ان تتيقظ ان تتيقظ لما يحاك بها لماذا ايها الاخوة لماذا تقر عين عدونا بتحقيق حذافير خطته فينا حتى حتى آلامنا يحركونها كأننا دما لا نعصي لهم أمرا كأنهم احتنكوا شبابنا يرخون لجامهم أو يشدونه فيهيج شبابنا ويغضب ويسكت ويسكن كما يريدون يسورون ويلهون كما يطلبون إننا بحاجة إلى إيقاظ الأمة أن تتيقظ الأمة لما يراد بها لما يحاك ضدها ضدها لإفساد حياتها أنا لما ببص دلوقتي لمصر لسوريا لليمن ل... لغيرهم إيه اللي بيحصل لا يمكن يكون عاقل منصف صادق ناصح أمين مؤمن تقي يحب الله ورسوله ويحب الخير للمسلمين يرضى بهذا الذي يحدث من أن يقتل المسلمين أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا من الذي يشعل النار دعونا من هذه القصة دعونا من البحث عن الطرف الثالث الطرف الخفي ولكن تعالوا لنلقي باللائمة على أنفسنا الشباب اللي ماتوا دول 15 و 16 سنة خارجين من بيوت الأب والأم فين هي دي القضية النهاردة التي أريد أن أثيرها الأب والأم بيعملوا إيه وظيفتهم في البيت إيه إزاي طغى هذا الأمر وبقت الكرة في حياة هؤلاء الشباب آه إله يعبد من دون الله يوالى ويعادى عليه ويضحى من أجله بالروح إزاي وصلت الكرة إلى هذه المسألة إلى, هذه إلى هذا القدر أنا هتساءل سؤال ولا أطالب بشيء أنا مش بطالب بحاجة ولا بأمر بحاجة ولا بنصح بحاجة في موضوع الكورة لكن أتساءل بتساءل لو أن عيشتنا من غير كورة يحصل إيه لو مفيش دوري ولا في كاس ولا في هيحصل إيه ايه اللي هيجري يعني ايه اللي هيحصل ال- القضية ما هياش حياة لازم يبقى فيه كورة لكن انا ما بقولش الناس ما تلعبش اللي عايز يلعب كوره يلعب كوره زي ما بقول كده عايز يعمل رياضه عشان آه، الصحه وعشان ال- آه، الجسم وعشان تفريغ الطاقه وعشان العب يا عم كوره محدش هيشك لكن ما نقتلش بعض عشان كوره ما نتعاداش ويبقى الاخ عدو اخوش ايه في البيت من اجل الكره ما تبقاش الكره اله يعبد من دون الله الطغيان الكروي ده محتاج حد منه هذا ال- الشاب انا مشفق عليه وحزين عليهم والله واسال الله ان يرحم الموحدين من المسلمين منهم يا رب العالمين اسال الله ان يرحمهم رحمه واسعه وان يعفو عنهم اللهم اعذرهم بجهلهم لو سئل النهارده قدام ربنا اللي مات ده فيما قتلت فيما قتلت انت ت- ربنا سبحانه وتعالى بيسأل القتيل فيما قتلت ويجاء بهذا المقتول يوم القيامة فيمسك بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني القاتل هيسأل فيما قتلت انت قتلته ليه يعني لما رأيت المناظر البشعة و- وال يعني انا هقول ايه ان المصورين بيصوروا بكل برودة آه، آه، ازاي بي بي بي- م- مش مش ضرب بيضربه ولا بيطلعه لا ده ده بيضرب ضرب قتل بيضرب ضرب يموت ليه عشان ايه انا عايزك تشوف ابنك يا ابني انت بتشجع كوره ليه يا ابني انت هتستفيد ايه من تشجيع الكوره هتستفيد ايه ايه الفايده اللي راجعه علينا ايه الفايده اللي رجعت على مصر من الكوره ايه الفايده اللي عادت علينا عايزين فايده قولوا لنا فايده واحده الاحداث دي مش جديده ده حصلت قبل كده مره واتنين واتقتلوا في السودان ومش ده اللي حصل طب واخرتها احنا هنسكت كده والمسلمين عمالين يتقتلوا كل يوم النهارده بقول برضو ان المظاهرات وال... ومش عارف ايه ده بدل ما نقول يا رب ارحمنا وارفع عن امتنا البلاء لسه برضو مصممين ان احنا نشعللها تاني ويقتل من شبابنا ناس تاني ارحموا انفسكم ايها المسلمون ارحموا انفسكم ولذلك النصيحة حاجتنا الى الهدوء حاجة القلب الى الهدوء حاجة البيوت الى الهدوء حاجة الإنتاج وال والبناء والإثمار و- وقطف الثمرات إلى الهدوء محتاجين جدا إ- إن احنا نهدى و... و... ويستمر هذا الهدوء عشان نقدر نبني البلد ونبني الأمة والدنيا تقف على رجليها و... الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا دول يبداوا يعيشوا حياتهم محتاجين الى الهدوء وهذه هي الاولى الثانيه الامان محتاجين الى الامان النهارده لما نقول من الذي يشعل النار نار البلطجه هنقول الفوضى اللي بيشعر ال- نار البلطجة النهاردة الفوضى الفوضى اللي الناس عايشة فيها وسقوط هيبة الشرطة وسقوط هيبة الدولة واحنا ما بنقولش الدولة ولا الشرطة اللي تحافظ على الأمان للأسف الشديد ان كل الناس باعت لذلك لن يصلح هذا الأمر إلا الدين الالتزام بأوامر الدين حلال وحرام يجوز ولا يجوز التزام بأوامر الشريعة ان انت اللي بتعمله ده في الشرع يرضي ربنا هو ده اللي هيجيب الأمان قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الأمان النهاردة الناس كلها خايفة فجأة بكرة رايح- امبارح بالليل رايح مشوار يتصل بي ما تعديش على الدائري عشان في ناس آه، واقفين ومعاهم مش ه- هنعدي واشوف بقى مين اللي هيوقفنا ده ولا مين اللي معاه رشاشات ولا مين اللي بيقتل الناس مين قطاع الطرق دول مين دول عايز افهم انا حتى لو انا هموت لكن عايز افهم مين دول وبيعملوا ايه وعدينا ومفيش حاجة لكن انتشر الرعب وانتشر الخوف وانتشر آه، الشائعات برضو دي الشائعات من الامور اللي بتشعل النار يعني انا مش ف... يعني بعد ما قرأت وسألت كتير ايه سبب القصة اللي حصلت في بورسعيد دي ايه السبب يعني ايه السبب ان هم يطلعوا الناس اللي دخلوا دول قتلوا الناس عايزين يقتلوهم يعني داخلين يقتلوا متعمدين ايه السبب م- ايه السبب السبب كلام شائعات دول قالوا كذا ودول قالوا كذا بلغهم انهم قالوا كذا فلذلك امتى الامه هتكف عن الكلام وتقبل على العمل امتى الامه هتكف عن بث الشائعات وتصديقها امتى هي- هينتقل شبابنا من مرحله ان كل همهم انه يدخل على الفيسبوك ويشوف الناس بتقول ايه ويعلق وده يقرا وده يكتب وده يقرا وده يكتب وده يقول ومتابعه الكلام في القنوات وفي البرامج هننتقل من المرحله دي امتى لمرحله البناء والعمل لذلك ايها الاخوه قالوا ان من اسباب اشعال النار ايضا الفراغ والمعسكر الذي تكثر فيه البطاله تكثر فيه المشاغبات الناس اللي فاضيه طب الناس اللي فاضيه دي نشغلها بايه بالدين انا قلت كده النهارده ان من سنه اطفاء النار التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر تعظيم الله في قلبك انا بقول ان الشباب دول مشكلتهم انهم ما ما حدش خد بايدهم للدين للطريق الى الله هنا هتبقى المشاغل كثيره جدا المشاغل كثيره في حفظ القران وتلاوه القران وتعلم العلم والقيام والصيام والذكر والدعاء ودعوه الناس المشاغل كثيره وشديده لكن الفراغ اللي فيه الشباب الفراغ الفكري والفراغ العاطفي عشان كده هقول تاني اللائمة على البيوت اللي خرج منها الشباب دي ال- البيوت اللي أذنوا لشبابهم انهم يعبدوا الكرة ويبقى الولاء والبراء ال- الاهلاوي عدو الزملكاوي والاثنين مسلمين والاثنين اخوة اشقاء في بيت واحد اعداء ان يبقى ع- يقولوا كده النهارده ان عداوة المصري مع الاهلي عداوة قديمة مستحكمة عداوة على ايه طيب من اجل ايه العداوه دي نتيجه ايه في ايه وبعدين اخرتها ايه النهارده لما راحوا بورسعيد وحصل كده يوم ما يحصل ماتش تاني بقى بين الاهلي والمصري هنا ويجوا البورسعيديه هيحصل ايه ما ار- ار- ارحمونا ارحموا انفسكم والاخر الكلام بقى يستمر الدوري ولا يس- يستمر طب انتوا عايزين ايه بعد كده يعني بتنتظروا ايه بعد اللي حصل والكل متحفز ومتربص ايضا انعدام القدوة هناك كأن, كأن هناك مسابقة لسن العواطف الفياضة وتحفيزهم للقتل هقتلك هنتصر عليك مش ه... مش هتقوم لك قائمة بعدي هنفوز هنعمل في ايه يعني مش المفروض ان انتوا بتقولوا ان الرياضة دي اخلاق مش المفروض ان انتوا بتقولوا ان الروح الرياضية ديك ان يتقبل الامور بروح رياضية وسميتوا في حاجة اسمها روح رياضية فين المعاني دي فين المعاني دي لما تيجي تشوف النهارده في ال- في القنوات الرياضيه والبرامج وال- والمشاكسات تقول ان هم دول اللي بيعملوا كده هم دول اللي وصلوا الناس دي لكده الشباب دي لكده لذلك المفروض ان كانت هناك رياضة تدعو الى الاخلاق وتدعو الى احترام الاخر وتدعو الى تقدير آه، ثمرة الجهد لكن انها تبقى للقتل للأسف الشديد ان في قدوات وهميين بيتعلق بهم الناس قدوة لا وجود لها لا وجود لها اخوتي العشق شرك انتبهوا لهذه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما وقعت امرأة العزيز في العشق لأنها كانت مشركة وعوفي منه يوسف لأنه كان موحدا عشق النادي أنا قلت مرة والكلام ده أنا قلته قبل كده قلت مرة الواحد من المتعصبين لنادي قلت له لو خدنا لا من المتعصبين للأهلي لو خدنا لعيبة الأهلي حطيناهم في الزمالك ولاعيبة الزمالك حطيناهم في الأهلي تحب إيه؟ قال أحب الأهلي قلت له طب لو نقلنا النادي الأهلي ل عقبة والزمالك راح الجزيرة تحب ايه قال بحب الأهلي طب انت بتحب ايه بقى بتحب احتضان النادي ولا بتحب اللعيبه ولا بتحب الاسم بتعشق ايه هذا العشق ان هو يعشق شيء ويتعلق به قلبه شرك عياذا بالله المفروض الا يتعلق القلب الا بالله ولا يوالي ولا يعادي الا على الاسلام على الدين على الحب في الله والبغض في الله المؤسف حقا أن يترك هؤلاء الشباب ولا يفهموا ولا يناقشوا الحكم الشرعي في اللي هم بيعملوه ده أو اللي بيعتقدوه لما نيجي نسألهم عن الحكم الشرعي في تشجيع النادي ده أيضا آه خطر القلق والخوف والشك انا عايز اقول معاهم والطمع الطمع الناس النهاردة ابتلوا بطمع شديد اللي بيقول آه عايزين حقوقنا عايزين فلوس عايزين السبعين مليار عايزين تمن دم ما يسمونه بالشهيد عايزين تمن للأسف الشديد الطمع الكل بيدور على ايه انا مش فاهم هذا الطمع مع القلق والخوف والشك وعدم الثقة في الآخرين عدم الثقة في الوعود مصيبة كبيرة أيضا من أسباب ما نحن فيه نسيان الآخرة ونسيان خطر الخاتمة أنا بقول الشباب اللي ماتوا دول أسأل الله أن يرحم الموحدين منهم آه لما يسألوا أنت مت في إيه في سبيل إيه هيقول إيه هيقول إيه ربنا الشاب ده هيقول إيه ربنا وهيقابل ربنا بإيه مشكلة كبيرة لو كنا في زمان القتل القتل قال صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكثر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال القتل القتل زمن كثرة القتل وكثرة القتلى في الزمن ده بننصح بننصح الجميع انهم إياك أن تقتل إياك أن تسفك دما محرما قال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا في مكة حرمة عظيمة جدا ولست بصدد سرد الأحاديث والآيات في خطورة الدم المسلم ثم التساؤل الأخير من يطفئ النار الإيجابيون الحقيقيون هم الذين يردون الأمر لله وللرسول هنقول بقى الدين بيقول نطفي النار دي ازاي نطفيها ازاي اطفئوا النار انا بتساءل هل هناك اناس يحبون الشر يعشقون النار يريدون ان تظل النار مشتعلة في ناس عايزين كده في ناس ورا كده يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون محتاجين إذا أردنا أن نطفئ النار أن نطفئ الفتن إذا أردنا أن نطفئ النار أن نعود لنطالب المسلمين جميعا بالهدوء أطفئوا النار ازدادوا بالقرآن يقينا وطاعة وبرا وإيمانا أطفئوا النار أطفئوا النار إياكم والطغيان والزموا حدود الله الزموا حدود العبودية أطفئوا النار احرسوا قلوبكم من ظن تكفرون به أطفئوا النار أطفئوا النار قد ذكرت اليوم أن الصحابة لما تنادوا يا للمهاجرين يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة لما تعصبوا لكلمة مهاجرين والكلمة أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة امال التنادي على اسم نادي بقى وعلى كرة يبقى اسمه ايه اطفئوا النار نار التعصب بالباطل اطفئوا النار إياكم والكفر إياكم والكفر كله ظاهره وباطنه إياكم والشرك والعشق وتعلق القلب بغير الله أطفئوا النار دعوا عنكم أطفئوا النار دعوا عنكم العداوة والغل دعوا عنكم التشفي والانتقام دعوا عنكم التشفي والانتقام دعوا عنكم العداوة والبغضاء تحابوا في الله وتصافوا وأقيموا علاقتكم على الأخوة في الله أطفئوا النار أطفئوا النار لا تسب مسلما لا تضرب مسلما لا تقتل مسلما طهر يدك عن هذا طهر لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر طهر عقلك عن عداوة المسلمين اطفئوا النار تعايشوا بالحب والود وخدمة المسلمين والمصلحة المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد كل هذا ينجيك إصلاح ما يمكن إصلاحه أطفئوا النار تعاونوا على إطفاء نيران القلوب بعدم التنافس على الدنيا وترك حب العلو على الناس وترك الأخذ بالثأر وحب الانتقام أطفئوا نيران القلوب التي تغلي بالغل أطفئوا النار لا تكونوا من المفسدين أطفئوا النار وكونوا من المصلحين أطفئوا النار لا تعبدوا مع الله وهما وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أطفئوا النار أطفئوا النار والله لقد حزنت حزنا شديدا على هؤلاء الشباب القتلى من قصص الأمهات الأم اللي أن ربنا رزقها بالولد ده من 15 سنة ولا 16 سنة وهي تنتظر أنه يكبر أنه يتخرج أنه يتزوج أنها تشوف ابنه أنه يشتغل أنه يساعدها في مصاريفها أنه يعوضها أنها تبقى لها ظهر تركن عليه مات مات في إيه؟ في اللعب في الكورة قتل ظلما وعدوانا وأذى وبهتانا أيها المسلمون أطفئوا النار إخوتي لكي نحاول أن نطفئ النار فإنني أريد أن نعود مرة أخرى إلى البيت يبدو والله أعلم ان احنا مضطرين نرجع برنامج كيف واخواتها اللي كنا بنتكلم فيه عن تربية الاولاد محتاجين بيوت محتاجين اعادة صياغة وصناعة واقامة البيت المسلم انا بقول كده انا بقول ان السبب في ان الاولاد دول ضاعوا البيت اولاد دول 15 سنه و16 سنه لو وراهم بيت بيحافظ عليهم ويربيهم عايزك النهارده في بيتك تسال ابنك انت بتشجع ايه طب ليه طب ده يجوز لازم كده لازم تقعد تتكلم آه البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين تربية الأولاد وأن تكون الأسرة أسرة واحدة أنا قلت النهاردة في الخطبة قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك ما قالوش نعبد الله قالوا نعبد إلهك إلهك اللي أنت عرفتنا بيه فأنت عرفت ابنك إلهك وجود البيت عيلة متكاملة عيلة متعاونة عائلة مترابطة لابد في البداية أن يوجد هذا بها ترفع الرؤوس وترضى النفوس وتطيب الخواطر بالتربية بإيجاد البيت بها تحفظ الأموال وتصان الأجيال وترتاح الضمائر بها بهذه البيوت الطيبة المطمئنة يقع الائتلاف ويدفع الاختلاف وتتحد العواطف والمشاعر بها تكون الهداية لو البيوت أب يفرغ وقتا لبيته وأم تجلس لخدمة هذا البيت وصناعته إذا وجد هذا البيت يستحق الهداية من رب العالمين من أكثر الأمور المثيرة للسخرية والتعجب أن الإنسان وبكل سهولة يقدم على إيذاء نفسه بأشياء مرغوبة لديه في نفس الوقت الذي يحرص على البقاء واستمرار الوجود بص الفأر يصطاد بالجبنة والسمك يصطاد بالطعم إيه انت اصطادوك بايه الانسان كل انسان عنده شهوة وعنده نقطة ضعف وبيصطاد من خلالها الحقيقة ان احنا محتاجين فعلا نربي ولادنا على اللي احنا خدناه من خبرة الحياة يا ابني خلي بالك من الطعم ده من عجب ان الفار يشوف حتة الجبنة وما يشوفش المصيادة رغم ان المصيادة اكبر من الجبنة يعني يشوف المصيادة قد ايه وهو يشوف حتة الجبنة وما يشوفش المصيادة الكبيرة اللي هتقفل عليه وكم قد اصطيد امامه فأر ومع ذلك يقع في نفس الغلطة بتقول ايه آه مما اصطادوا به المسلمين بمنتهى البساطة التلفزيون الإعلام الإعلام آه جزء من الحياة الحديثة من النادر أن تجد بيت من بيوت المسلمين يخلو من تلفزيون وكمبيوتر وتليفونات التلفزيون أصبح جلابا للاستضافات اليومية الكثيرة المزعجة مصايب كبيرة دخلت بيوتنا وأنا قلت إن أخطر حاجة في الدنيا الغزو الفكري أخطر حاجة على ولادنا في البيت وعلى زوجاتنا الغزو الفكري الجلوس بالساعات امام التلفزيون ضيع وقت العبادات وضيع وقت العلاقات الاجتماعية ضيع وقت القراءة ضيع وقت التفكير ووضع الخطط والإنجاز ده أوقد إلى جانب ذلك نار العداوة والبغضاء أصل الكره المفتعل بين الرجل والمرأة في البيت بين الزوج والزوجة بين الأب وأبنائه قيل للأب للابن أنت حر كتير بقى نسمعها أنا خلاص كبرت وعارف مصلحتي أنا أقدر أقرر بنفسي قيل للبنت أنت حرة تمردي على الم... على القيود انت تملكين نفسك بث في بيوت المسلمين ان الحجاب قيد واغلال وان الزواج ظلم وتسلط وتجبر وان انجاب الابناء عمل غير مجد اما طاعه الوالدين فعبث المحبه والذل للزوج المحبه للزوج وطاعته ذله وضعف خدمته جبروت من الرجل وقسوه هذه فتنة الإعلام المنحرف اللي دخل بيوتنا وأفسدها قلبت الحقائق لدرجة يصعب على المسلم تصديق سرعة التحول لدى الناس أدين ليل ونهار نقول يا مسلمين يا مسلمين يا مسلمين وبمنتهى البساطة تيجي كلام ضال يفسد الناس ويصدقونه ويقتنعون به يقول بعض الغربيين نحن نخوض حربا في الافكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على الارهاب لذلك من وجهه نظري نرى ان تخفيف, أن تخفيف الملابس عبر الاعلام هو افضل وسيله للاختراق بيقولوا المذيع اقلعي تخفيف الملابس في التمثيليات في الاغاني والافلام اخوتي انها مؤامرة وانا مش بتاع فكر التآمري والكلام ده لا بس حقيقي اللي بنشوفه النهاردة مؤامرة حقيقية انا بقول قبل ما ناخد فاصل وندخل في اصلاح البيوت ان ان المؤامرة دي هي اللي جابت عندنا حاجة اسمها الالتراس مين دول وبيعملوا ايه واخرتها معاهم ايه انا بقول انت الاب المسؤول عن ابنك انه ينتمي للناس دي اسمهم ده ايه وهدفهم ايه واخرتها ايه ابنك وابنك تحديدا انت المسؤول عنه ببيتك دراسته دينه الاول دينه صلاته صح يصلي الفجر قرآنه حفظ قد ايه القرآن ثم دراسته وتفوقه والتزامه ثم بيته وولاؤه لدينه والرب والابوه والامه والسمع والطاعة هم ده هو ده الذي سيجعل بداية الأمان في هذه الأمة فاصل قصير وأعود إليكم السلام عليكم ورحمة الله الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الحل في إصلاح البيوت العودة إلى البيوت أن تكون البيوت جنة الحياة الدنيا أن يوجد أب قائد متفهم أب يدرك مسؤوليته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فرجل في بيته راع وهو مسؤول الأب سيسأل ابنك ده فين وبيعمل ايه ستسأل أسباب المشاكل الزوجية واحد عدم استحضار النية عند الزواج لابد من البداية ان يكون لك نية عند الزواج انك تزوجت لترضي الله فتبدأ تنقي زوجة وتختار زوجة ترضي الله سبحانه وتعالى اثنين عدم الرضا بما قسم الله انا قلت ان التلفزيون ده سبب مشاكل كتير بالاعلانات اللي بتيجي فيه على الاقل ان الزوجه وهي قاعده تبدا تشوف الاعلان اللي مش ظريف ده الواد اللي طالع من الميه ده عريان آه الكلام ده مش حلو ف يعني لا ترضى بزوجها قد ترى معرض موبيليا وتبص لموبيليتها فلا ترضى بموبيليتها بالموبيليا اللي عندها في البيت ترى اعلان سجاد و تتفرج على السجاد وتتحسر على سجاجدها ترى اعلان عربيات ونفسها في عربية حمراء وجوزها مش هيجيب لها عربية عمره مفيش امل فالاحباط الحاصل ده احد اسباب المشاكل الاسرية عدم الرضا ده مش راضية بزوجها ده مش راضية بشقتها دي مش راضية بعيشتها دي وده احد سبب اسباب الخيانة الزوجية للأسف الشديد فلذلك علاج الامر ده بس الرضا الحمد لله اللي احنا فيه ده نعم اللي بيلهي عن او بيجيب المشاكل او بيضيع الرضا النظر الى ما في ايدي الناس الانسان لو نظر الى النعم اللي في ايديه يحمد ربنا وانا كتير قوي قلت يعني تحب تاخد عربية و شلل نصفي تحب انك انت انك انت تاخدي فيلا و شلل رباعي بلاش كده مغص دائم صداع دائم مقابل العينين مقابل ورم يظل طول الوقت يتلاعب الحمد لله أنت في نعم الحمد لله أنت في نعم انظر لنعم الله اللي عندك نعم لله اللي بين إيديك الحمد لله أنت في نعم لذلك نقول أن السبيل للرضا عدم التطلع لما في أيدي الآخرين أربعة من أسباب المشاكل الزوجية تبادل المراكز إن الزوج يسمع ويطيع للزوجة يبقى كده بقت هي الراجل وهو الست من أسباب المشاكل الزوجية طلب الحقوق والغفلة عن الواجبات أنا بقول أسباب المشاكل الزوجية دي النهاردة علشان بنقول ان البيت اللي فيه مشاكل بيخرج منه الاولاد دول اللي ما ما فيش حد مسؤول عنه لان في غمار المشاكل بين الراجل وزوجته الاولاد بينسوا ويهملوا ويضيعوا فلذلك بنقول دلوقتي حل المشكله دي ان طلب الحقوق والغفله عن الواجبات ان الانسان المفروض يعمل كل اللي عليه وبعدين انا قلت قبل كده آه ان انا شفت آه برنامج في التلفزيون مرة وانا مسافر آه بتقول واحدة في سن 55 سنة انا خلاص كده عمري ضاع وانا عايز اعيش حياتي اعيش حياتي حياة ايه احنا حياتنا في الجنة وان الدار الاخرة لهي الحيوان هنا في في الدنيا دي لازم نفهم الدنيا دي انها دار ابتلاء وعمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولذلك احنا قلنا من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى آه لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل احنا هنا في دار عمل المتع والشهوات كلها في الآخرة أما ربنا يرزقنا الجنة أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الوهم آه آه في الوهم في الطلبات واستقصاء يعني طلب الكمال عايز زوجته تبقى جميلة جدا وطيبة جدا ودايما حلوة جدا ودايما هادية جدا وما بتطلبش فلوس وما بتتكلمش وما بتزعلش وما بتزعقش انت بتطلب ايه مش بشر اللي انت بتطلبه ده وانت برضو عايزه زوجها يبقى دايما وعنده فلوس كتير جدا وفي نفس الوقت قاعد معاها طول الوقت و و و انت برضو بتطلبي الوهم بلاش نعيش الاوهام الدنيا ما بتديش كل حاجة ده مقابل ده لكن احنا دايما قلنا اذا قلنا ان الصحة من واحد لعشرة والفلوس من واحد لعشرة وال وكل حاجة ليفل من واحد لعشرة يبقى في الاخر هنقول ان كل الناس متساويين لان اللي عنده الصحة تسعة عنده الفلوس اتنين واللي عنده الفلوس تسعة عنده الصحة اتنين هكذا هي الدنيا كده لازم نفهم الحياة احنا في الحياة دي ربنا خلقنا عشان نعمل ونعبد وفي الجنة نبقى ننال ما نشتهي من اسباب المشاكل الزوجية تدخلات الاخرين في الحياة الزوجية ما تخليش حماتك ولا اصحابك ولا جيرانك ولا اصحابها ولا جواز اخواتها وزوجاتها اخواتها يتدخلوا في حياتك حل مشاكلك بنفسك عدم وجود منهج واضح للبيت لازم يبقى وده كانت اخر حاجة بنتكلم فيها في كيف واخواتها ان لازم يبقى البيت منهج لازم يبقى في البيت قوانين صارمة النوم الساعة كذا الأكل الغداء الساعة كذا والفطار الساعة كذا والاجتماع على ذلك آه، قوانين صارمة لا تخالف مفيش تلفزيون نهائي مفيش تلفزيون غير قناة الدين كذا وكذا آه، مفيش آه، تلفزيون نهائي مفيش كمبيو... نت نهائي آه، في وقت الامتحانات الوضع كذا مفيش زيارات ولا في خروج ولا في فسح ولا في لعب قوانين القوانين دي مرنة قابلة للتعديل أحيانا وقابلة للتنازل عنها أحيانا نتيجة الظروف وال وال والأعياد والمناسبات لكن بنقول إنها لازم يحكم البيت قوانين منهج دين عايزين ندخل الجنة كلنا ونجتمع في الجنة آه، الدين ده حين يحكم البيت يبقى اللي بيحكمني حلال وحرام يجوز ولا يجوز مش إرضاء الأطفال ولا إرضاء الأولاد ولا إرضاء الزوجة ولا إرضاء أهل الزوجة ولا إرضاء أهل الزوج وأم الزوج إرضاء الله عز وجل قبل كل شيء من أسباب المشاكل الزوجية اختلاف منهج الزوج والزوجة إن تبقى الزوجة عايزة حياة كده والزوج عايز حياة تانية الاختلاف ده خطير جدا وبيضيع الأولاد ويتشتت الأولاد بسببه أيضا من أسباب آه، المشاكل الزوجية عدم التكافؤ الإسلام اشترط عند الزواج التكافؤ التكافؤ ان يبقى الزوج كفء للزوجة المستوى المادي تكافؤ في المستوى العقلي تكافؤ في المستوى الديني تكافؤ في كل شيء ايضا آه، من اسباب المشاكل الزو- ال- آه، الزوجية المشاكل المادية وعايزين نقول للزوج والزوجة ان الفلوس مش هي كل حاجة ولا اساس البيت هو كل حاجة ولا الاكل والشرب هو كل حاجة ولا اللبس والفسح هي كل حاجة اللي كل حاجة الرضا والتواؤم الروحي هو ده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إنك أنت تعتبر زوجتك دي هي نفسك وهي تعتبرك إن أنت نفسها روحها حياتها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن حاجة واحدة أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الفهم الخاطئ للقوامة الفهم الخاطئ من المرأة فهم الخاطئ للقوامة ان الرجل يعتبر نفسه دايما ان هو عشان يبقى راجل يبقى شرس ويبقى مكسر ودايما يسقط وينطر هي دي القوامة والرجل لا غلطان او فهم المرأة للكلام ال- الكتير والعك واللت والعجن في المساواة بين الرجل والمرأة دايما المرأة اللي بتعامل الراجل على ان راسها براسه تفسد الحياة قال الله وللرجال عليهن درجة ما تعمليش على ان ايه هروح لامي طب اقعدي الاسبوع ده لا اشمعنى انت بتروح لامك ما تجيش كده الكلام ما يجيش كده وينبغي الا يقع في نفسك كده مش عارف ايه طب لا يعني يعني اعمل فيك زي ما انت بتعمل فيا كده ما ينفعش حتى لو انا عملت كده انت ما تعمليش كده ليه في فرق بين الرجل والمرأة ولازم الكل يحتمل التاني ايضا من اسباب المشاكل الزوجية افشاء اسرار البيت سواء من جانب الزوج او جانب الزوجة للبيوت اسرار ولا تخرج من نفس الزوج او الزوجة ابدا آه، من اخطر اسباب مشاكل الزوجية شعور الزوجة بأنها أفضل من زوجها في أي جانب من الجوانب أنت رضيتي وتزوجتي هذا الرجل خلاص بقيتي في ملكه هو ده الدين وهي دي الشريعة نصائح لتفادي المشاكل الزوجية لإخراج أولاد مستقيمين نفسيا واحد الرضا الرضا ان نعيش الزوجة دي انت رزقتي هذا الزوج رضيتي بيه خلاص رضيتي به رضيتي بهذه الحياة ارضي بيها تعيشي سعيدة انت رزقت بهذه الزوجة خلاص هي دي زوجتك قدرك ارضى بها تعيش سعيدا اثنين الاخلاص نعم الاخلاص الاخلاص العملة النادرة المفقودة في هذا الزمان اخلاص الزوج لزوجته واخلاص الزوجة لزوجها النهاردة المشاكل الكثيرة في عدم الاخلاص انها فعلا مش مخلصة ليه قد ما هي مخلصة لامها مش مخلصة ليه قد ما هي مخلصة لنفسها ولمراداتها وآمالها العريضة وصورتها في الحياة وهو مش مخلص ليها قد ما هو مخلص لتحقيق رغباته وذاته هو وناسي انها برضه هي كمان لها رغبات وذات الاخلاص ان من اخطر ما يهدد الحياه الحياه ككل الخيانه واعلم انك اذا خنت زوجتك فانك بذلك تهدم حياتك لا حياتها وتعيش العذاب الذي ستستمر سيستمر معك في الدنيا وفي الاخره وكذلك انت اذا خنت زوجك فانك تعذبين نفسك وتهدمين حياتك وتغضبين ربك وتغضبين ربك وهذا الغضب اذا نزل شؤم على البيت وعلى الحياه ابدا لم يسعد احد بخيانه فالنصيحه الاخلاص ان يخلص الزوج لزوجته وان تخلص وان تخلص الزوجه لزوجها وان يخلصا سويا للبيت وللاولاد وللمعيشه السعيده ايضا من المعاني المطلوبه في البيت المسلم الرحمه قال سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ارحمها ارحميه ارحموا انفسكم يقول للاولاد ارحموا والديكم ارحموا انفسكم الرحمه التراحم التراحم ان لما يكون في القلب رحمه آه، يتواءم الناس ويعيشون الحياه الطيبه الهادئه ويكون البيت اللي بتكتنفه الرحمه ان الكبير بيرحم الصغير والزوج بيرحم الزوجه والزوجه بترحم الزوج في إيه في ايه بقى في كل حاجه في المتاعب وكثره الطلبات والتدقيق في المشاكل والبحث عن الهفوات والوقوف مع ال- الرحمه رحمه الابناء بالاباء انك انت لابد انك تعرف ان ده اب ارحم ظروفه تعبان ومشغول والاب يرحم الاولاد بنقول ان الاب والام والاولاد كتله واحده يتراحموا ويتقاربوا ويتحاببوا ونعلم انفسنا واولادنا اظهار المشاعر واظهار الحب واظهار الود واظهار الرحمه اظهارها آه اين الحب هذه الأربعة الرضا والإخلاص والرحمة والتوادد خلطة صناعة الحب إخوتي أشير وبسرعة إلى أن المعاصي لها أثر خطير على البيوت قيل لمحمد بن يحيى الزهلي أوصني قال لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأدخلت إليه الخراب المعاصي المعاصي بتخرب البيوت من أيضا التواصي اللي أنا بأوصي بيه أكل الحلال بنقول للزوج اتق الله ووكل ولادك من حلال ووكل زوجتك من حلال لأن أحد أسباب ضياع البيوت وتدمير البيوت وخراب البيوت أكل الحرام الربا أرباح البنوك الشغلانة الحرام اللي هي التعاون على الإثم والعدوان كل دي بتخرب البيت وتضيع البيت آه، أيضا من القضايا التي ينبغي أن ننص عليها لإصلاح البيت وإيجاد البيوت الهادئة التي تخرج أولاد آه، يعرفون الله ورسوله قضية الغضب التحكم في الغضب احنا في حياة والاحتكاكات تولد الأخطاء والأخطاء تجلب الغضب لكن الغضب له ضابط ضوابط الغضب ان لما الانسان يغضب بيوصل لفين الا يتعدى حدود الله مهما غضبت مهما غضبت للاولاد الجم لجام الغضب بتقوى الله سبحانه وتعالى لابد من التوسط في الثقه بين الافراط والتفريط ان انا واثق في اولادي جدا بس مش لدرجة التسيب في فرق بين المتابعة وبين التجسس في فرق بين الشك وبين الغيرة ينبغي ان احنا نضبط هذه المسائل ضبط واضح ان انا اه اطلع على تليفونات اولادي واطلع على تليفونات زوجاتي واطلع على آه، دوالبهم واطلع على شنطهم وأدل- واطلع على دفاترهم وكمبيوتراتهم وكل شيء اطلع عليه واتابعه بس مش بالشك ولا بالتجسس وانما بالوضوح وبالثقه وبالحب وبالود وباصلاح الاخطاء وفتح باب التوبه وقبول التوبه والاعتراف بأن كل إنسان يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصلح بعدها وهذا الإصلاح يمحو الخطأ الذي قبله آه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت بين الأسلوب آه، أسلوب الأمر والنهي وأسلوب الرفق والرحمة هي دي لابد من إقامة هذا الأسلوب الأمر والنهي لازم الأب, الأب دي وظيفته قوامة في التربية يأمر وينهى في البيت وما و- وينبغي على الأبناء ألا ينزعجوا سيبونا من الكلام الغربي انه ينزعج ان ايه, إيه الاب ب- بس عمال يصدر اوامر اه هي دي وظيفته دي مهمته ولابد ان احنا نحترم في الاب خبرته في الحياه لما اخي يجي يسالني النهارده انا عايز اتزوج كذا وابي معترض وامي معترضه خلاص اسمع كلامهم هم ادرى بمصلحتك منك ازاي هو كده هم عارفين حياتك وعارفينك وعارفين شخصيتك وعارفين انت بتعمل ايه انت بتختار غلط ف لابد من آه، المعالجه بالرحمه والتفاهم والحكمة وبنقول دايما للأب لما تعاقب قول انت بتعاقب ليه ولما تكرم قول انت بتكرم ليه ولما تغضب قول انت غضبان ليه قول هذا لابد من هذا ايضا من النصائح لاصلاح البيوت ال- آه، استثمار الوقت استثمار الوقت دايما نقول ان لابد من ال... للاب انه يجلس في البيت بس يجلس في البيت واستثمر هذا الوقت ازاي تعلم اولادك ازاي توجه زوجتك ازاي تبث الحب في البيت ازاي تتعاونوا على عمل يجمع ويألف بين القلوب من الأمور الخطيرة جدا والمهمة الدعاء والاستغفار الدعاء آه، سلاح المؤمن الدعاء هو العبادة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الدعاء أقوى سبب لإصلاح أي مشكلة تأكد من هذا انك انت لو رأيت خلل في البيت فين الزوجة وين الأولاد ورفعت إيديك لربنا يا رب اهديهم اصلحهم لينهم فهمهم علمهم قربهم حببهم إلى آخره لو أنت قدرت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتقدم صدقة وتجتهد في الدعاء تأكد أن قلب وعقل زوجتك وأولادك بيد الله وهو القادر على إصلاح هذا الحال إخوتي إذا أردنا إطفاء النار لابد من إصلاح البيوت أن يؤوب الأولاد يرجعوا للولاد تاني والبنات يرجعوا للبيت والزوج والزوجة للبيت ونقعد ونضع ضوابط للدين ومنهج للبيت لتنصلح الحياة إخوتي في الله بقالي مدة طويلة ما اطمنتش على الواجب اخباركم ايه واحوالكم ايه مع ربنا قراءة الجزء من القرآن صيام الاثنين والخميس صيام الاثنين والخميس صيام الاثنين والخميس آه، قيام الليل 11 ركعة قبل النوم الأذكار أذكار الصباح والمساء والخمسة الأذكار الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان المداومة على هذا و أنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني والمعنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح لي هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء